السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء كنا توقفنا في الشريط رقم أربعة وما كملناش الآيات الباقية من سورة الممتحنة هنبدأ إن شاء الله النهاردة هناخد آه، نحفظ مع بعض الآيات رقم سبعة وثمانية وتسعة افتح بقى آه، المصحف ومن سورة الممتحنة وهنبدأ من الآية رقم سبعة نشرح الأول المعاني كما تعودنا وعلشان تعرف آه، بقية المعاني أو القصة ارجع للشريط رقم أربعة واسمعه علشان هنقول يقول الله لهذا الصحابي وأمثاله بعد أمرهم بعداوة الكافرين من أهل مكة إنه يرجو ورجاؤه وعد وهو تلطف منه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أي من أقاربكم مشركي مكة مودة فيدخلوا في الدين الحنيف والله قدير على ذلك وسرعان ما تحقق وعده إذ فتحت مكة واعتنق أهلها جميعا الإسلام والله غفور يغفر لمن يسلم من الكفار رحيم بجميع خلقه لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يشروا سلاحا في وجوهكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أي تحسنوا معاملتهم وتكرموهم وتقسطوا إليهم بالقسط أي العدل إن الله يحب المقسطين أي العادلين في مختلف تصرفاتهم ومعاملاتهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا على إخراجكم أن تولوهم أي عن موالاتهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم إذ اتخذوا الولاية في مكان العداوة تعالوا بقى نشوف الأحكام بتاعة الآيات رقم سبعة وثمانية وتسعة عسى الله هنا ما نقولش عصى الله لأنه في عسى وفي عصى في سين وفي صاد اوعى بقى تقول عصى الله لا ده انت تطلعها سين خالصة شوف عسى الله وليه تخنت معانا السين دي كده علشان لفظ الجلالة هنا مفخم فما نقولش عصى الله شوف صاد عصى الله لا عسى الله هنا الياء بتلغى لأنها ساكنة واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة فإذا وقفت تقول عسى تثبت الياء أو المد ده لكن عند الوصل بنلغي المد عسى الله لأنه مد ساكن ده أن يجعل طبعا النون بعدها الياء والياء من حروف الإدغام هنا محتاجة غنة أن يجعل وكأن الياء مشددة بينكم لما بتبقى الكلمة كل حروفها مرققة ما بيبقاش في مشكلة في النطق الكلمة شوف بينكم وبين الذين برضو حروف كلها مرققة لكن طلع لسانك في الذال عاديتم اهي ما فيهاش مشكلة كل الحروف مرققة لكن في نهاية عاديتم ميم ميم ساكنة مجردة من التشكيل وبعدين الكلمة التي تليها بتبدأ بمين هنا بقى بيحصل إدغام إدغام بغنة شوف عاديتم منهم آه إذا ما أقولش عاديتم منهم لا عاديتم منهم وبرضو منهم بتنتهي بميم ونفس الحكاية بتبدأ برضو بميم الكلمة التي تليها تبقى عاديتم منهم مودة ومودة كلها مرققة وعايز أقول لك الحروف المشددة لازم تتك على الحرف تبينه لأنه مشدد دي مهمة جدا زي ما تقول مثلا إيه ألا ألا فيها فرق ضخم جدا شوف ألا خلاف ألا والله قدير احنا قلنا قبل كده الواو دائما في القرآن وا فما تقولش واو والله لا يا سيدي وا والله قدير عايز اقول لك حاجة حكم من احكام القرآن اذا وقفت على راء زي اللي معانا دي اهي، اي نعم هي مضمومة والراء ال- المضمومة مفخمة مش كده إذا وقفت على راء يسبقها ياء في عموم القرآن رقق شوف قدير ما تقولش قدير لا قدير على وزن حرير كده شوف حرير هتقول ايه حرير ولا حرير حرير هنا قدير والله غفور رحيم طبعا خدنا والله غفور كل غين في القرآن ما دام مفتوحة غا مش غفور غا غا غفور رحيم هنا لما تلاقي تنوين غفور وبعد راء ما تغنش العلماء بيسموه إدغام كامل بدون غنة غفور رحيم ما تقوليش غفور رحيم لا خطأ غفور رحيم لا ينهاكم برضو كل الكلمة مرققة وفي نهاية الهاء ده ألف علشان تقول إيه لا ينهاكم وإذا وصلت ما دام الميم مضمومة هنفخم لفظ الجلالة ما- مضمومة أو مفتوحة لا ينهاكم الله عن الذين مرققة إيه؟ لم يقاتلوكم أنا عاوزك تاخد بالك من التاء إنها مكسورة أحسن تقول يقاتلوكم يقاتلوا شوف خطأ يقاتوا يقاتي والقاف نهايتها الالف اهي عشان تمدها يقاتلوكم وكل ميم عليها سكون ما تغنهاش شوف يقاتلوكم وبيقول لك بالذات اذا كان بعدها فيه يقاتلوكم في الدين اوعى تقول لي يقاتلوكم في خطا بيقول لك حاذر اذا جت مين بعدها فيه في الدين برضو بنلغي الياء لانها ساكنه واللام ساكنه واحنا خدناها في عسى الله ولم يخرجوكم برضو الراء هنا مرققه وبين انها مكسوره ولم يخرجوكم هنا يخرجوكم من ميم مع ميم ادغام وحدناه من دياركم شوف اوعى تقول لي دياركم ديار ديار لا ديار شوف دياري دياركم أن تبروهم ما تقوليش تبروهم طبا طبا يا راجل طبا إيه يا راجل تبا شوف تبا تبروهم والراء هنا بقى مشددة لكن ما قلناهاش وتقسطوا شوف أنا طلعت لك السين سين إزاي هنا ممكن تضيع منك وتطلعها صاد وتقول وتقسطوا وتطلعها مفتوحة كمان لا دي سين ومكسورة وتقسي سي شوف وتقسطوا وعندك مادة أربع حركات إذا وصلت ولازم تفصل وتقسطوا إليهم إليهم كلها مرققة هنا بقى ناس كتير تيجي تقول لك إيه إن الله إن شوف إن الله شوف النشاز اللي فيها النون دائما مرققة بس جت جنب لفظ الجلالة هنا هنرقق النون إن شوف وإذا وإذا وقفت تقول إن وإذا وصلنا إن الله شوف إن الله هنا اله كتير قوي بيفخمها هنا اللام بتاعت لفظ الجلالة مفخمة لكن الهاء آه مرققة إن الله شوف مش تقول لي إن الله يحب لا هنا برضو في ناس كتير بتغلط بتقول لك يحب شوف يحب يحب المقسطين يا سيدي الحاء هنا مكسورة يحب المقسطين وزي ما خدنا وتقسطوا هي برضو المقسطين إنما ينهاكم طبعا انت عارف كل نون ما دام مشددة اهي دي لازم تغني إنما ينهاكم وبرضو في نهاية الهاء الشرطة ال- الألف أهي ينهاكم ينهاكم الله عن الذين كلها مرققة قاتلوكم التاء هنا مفتوحة واظهرها انها مفتوحة قاتا قاتلوكم في الدين خدنا ان الياء بتلغى واخرجوكم هنا بقى علشان ال- الخاء والراء مفخمين قلت غ- غلط انت ايه وأخ شوف واخرج واخرجوا وقا لا هنا هنرقق الواو وهنرقق الهمزه واخرجوكم وبرضو الميم علشان تعرف ان القران سهل ميم ساكنه وبعدها حرف بيبدا بميم ادغام واخرجوكم من من إذا وقفت لكن دي نون بدون تشكيل بيحصل لها إخفاء ما دام بعدها دال من دياركم دياركم خدناه هنا ما نقولش وظاهروا و غلط ظا ها ها لا وظاهروا ها أقول لك هات اللي معاك مش هات اللي معاك وظاهاها شوف اله رققها والواو لازم ترققها وظاهروا على إذا ما وصلت لازم تمد أربع حركات على إخراجي شوف الجيم هنا أولا بنعطشها وهنا مكسورة إخراجي إخراجكم أن تولوهم كل الكلمة مرققة ومن يتولهم برضه ما فيهاش مشكلة في النطق فأولئك كل واو في القرآن عليها خمسة زي اللي معانا دي اهي اسمه حرف علة ثلاث حروف حروف العلة الواو والألف والياء إذا لقيت أي حرف في القرآن عليه الخمسة ده اوعى تنطقه قول لي فأولاء وكأنه غير موجود فأولئك وده مد واجب فأولئك هم الظالمون شوف أعلى درجات التفخيم وأقل درجات الترقيق الظالي الظالمون هنحفظ بقى الثلاث آيات دول ونحفظهم تمام ونصلي بيهم إن شاء الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نبدأ بقى إن شاء الله آه، نحفظ آيتين اتنين رقم عشرة ورقم 11 عشان رقم عشرة دي آية كبيرة طب نعرف المعاني الأول آه، نزلت هذه الآيات بعد صلح الحديبية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من مكة تاركات لأزواجهن الكفار فامتحنوهن أنهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنهن ما خرجن عن بغض أزواجهم أو التماس دنيا وإنما حبا للإسلام الله أعلم بإيمانهن منكم فإن علمتموهن بعد الامتحان مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وأزواجهن الكفرة بالله ورسوله لا هن حل لهم أي لا تحل مسلمة لكافر وأصبح ذلك قانونا في الشريعة الإسلامية ولا هم يحلون لهن وهذا قانون ثام أنه لا يحل لمشرك أن يتزوج مسلمة وآتوهم ما أنفقوا أي أعطوا أزواج المهاجرات مثل ما أنفقوا أي ما دفعوا إليهن من المهور ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوا المهاجرات إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن والآية تفيد أن ما يعطيه الزوج المسلم للزوج الكافر لا يسقط استحقاقها المهر منه ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي المشركات والعصم جمع عصمة وهي رباط الزوجية أو الزواج والآية تحرم على المسلمين الزواج بالمشركات واسألوا مشركي مكة أن يردوا إليكم ما أنفقتم من مهور النساء اللاتي يخرجن مهاجرات ذلكم أي ما مضى من الأحكام في الآية حكم الله يحكم بينكم بالعدل والله عليم بأحوالكم ومصالحكم حكيم بالغ الحكمة في كل ما يأمركم به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ولم يدفعوا إلى زوجها مهرها فعاقبتم أي فتناوبتم ذلك بأن لحق بالكفار مرتدات ولحق بالمسلمين مهاجرات دفعوا مهورهن ولم يدفع الكفار مهور المرتدات أو بعضها فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا من المهور لزوجاتهم وكانوا ستة أشخاص من المهاجرين فأعطاهم رسول الله مهور نسائهم من غنيمة واتقوا الله في أوامره ونواهيه الذي أنتم به مؤمنون تعالوا نشوف الأحكام في الآيات دي يا أيها الذين آمنوا يا حرف ندى وكل الكلمة مرققة ولازم تمد أربع حركات زي ما احنا ماشيين يا أيها عندك الألف بتاعت يا أيها المد ده بيتلغي عشان ساكن واللام ساكن يا أيها الذين آمنوا لما تلاقي همزة في وسط السطر اديها ألف كاملة زي القرآن دي آمنوا وعندك مد برضو علشان فوق الواو دي شرطة العريضة علشان بعد المد ده همز شوف آمنوا إذا إذا طلع لسانك في الذل جاءكم أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد جاءكم المؤمنات خد بالك الميم هنا مضمومة في ناس تيجي تقول ايه اذا جاءكم المؤمنات شوف ويكسر الميم لا الميم هنا مضمومة المؤمنات كل الكلمة مرققة والنون في نهايتها ألف تكتب هكذا وتقرأ بالمد المؤمنات مهاجرات طبعا زي ما احنا قلنا بعد النون ألف هنا بعد الهاء ألف وبعد الراء ألف مهاجرات والمدود قد بعض فامتحنوهن إذا وقفت على أي نون في القرآن عليها شدة لازم تغن النون عند الوقف وعند الوصل وإذا لقيت ميم في القرآن عليها شدة غنها عند الوقف وعند الوصل هنا لازم هغن النون دي فامتحنوهن شوف الوقت لكن في ناس تيجي تقلقل النون وتقول ايه فامتحنوهن اقول له لا اعمل زي الساعة الساعة بتاعت الحيطة دي اللي, اللي بترن تقول تن تن عمرك سمعت ساعة بتقول تن تن أبدا هنا برضو فامتحنوهن خلاص الله إذا بدأت بالكلمة دي بتاعت لفظ الجلالة رقق الهمزة همزة الوصل آه الله وإذا وصلت بتسقط إذا وصلنا الكلمة فامتحنوهن الله شوف يبقى بسقط الإيه همزة الوصل دي الله أعلم الهمزة الثانية بقى اسمها همزة قطع دي دي بقى لازم أقولها عند الوصل أو عند الوقف الله آه أعلم شوف والأعلم كلها مرققة أعلم بإيمانهم برضو جات لنا النون تاني فلازم نغنها فإن علمتموهن عند الوقف وعند الوصل برضو النون اهي مؤمنات مؤمنات خدناها والمد بتاعها خدناها فلا نقول ايه ترجعوهن تر تا التاء في القرآن تا ولا تا تا هنرقق التاء ونفخم الراء تا ترجي ترجعوهن والنون برضو جات لنا إلى الكفار خطأ كل فيه في القرآن فاء شوف فاء هنقول إيه إلى الكفار الفه والمد كمان بتاعها مرقق أما فخمنا ليه الراء هي المفخمة ده عند الوصف هترقق الإيه الراء لكن عند الوقف هنفخم الراء لأن هنسكنها ولذلك أنا حوصل إلى الكفار لا هن شوف إلى الكفار لا هن وادي النون جت لنا لا هن حل لهم لما تلاقي تنوين احنا قلنا وبعده لا ما تغنش العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنة حل لهم ولا هم كل ميم عليها السكون ما تغنهاش ولا هم يحلون لهن شوف الوقف بغن ازاي النون وآتوهم ادي الهمزة اللي بقول لك عليها إذا لقيتها في وسط السطر وبعدها ألف هتمدها وآتوهم خلاف وأتوهم إذا كانت الهمزة فوق الألف يبقى ما عندكش مد وأتوهم إنما دي وآتوهم بتنتهي بميم والكلمة التي تليها بتبدأ بميم يبقى هنا برضو إيه إدغام وآتوهم ما أنفقوا أنا مش عاوزك تقولها بخنفة كده تقول لي أنفقوا أنفا لا أنفا شوف أنف أنف وأذن هتقول أنف ما أنفقوا والقاف هي المفخمة ولا جناح عليكم لما بيكون في الكلمات كلها مرققة ما فيهاش مشكلة في النطق شوف ولا جناح عليكم أن تنكحوهن شوف كم قلنا نون وبعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء ونون وبعدها كاف والكاف برضه من حروف الإخفاء يبقى هنا في غنة وهنا في غنة أن تنكحوهن ودي النون اللي احنا بنحكي عليه لازم تغن إذا طلع لسانك في الذال وهنوصل ولازم توصل يبقى بعد الحرف ده همزة هنمد أربع حركات إذا آتيتموهن واخد بالك وآتيتموهن أخذناها أجورهن سمع الغنة ولا تمسكوا شوف السين مكسورة ازاي عاوز تعرف العربي الأصيل بالحروف المكسورة يقولها صحيحة ولا تمسي شوف ولا تمسكوا بعصم شوف برضه بعي شوف الحروف المكسورة بعي بعصم الكوافر هنا الراء أنا رققتها ليه كل راء يسبقها حرف مكسور زي اللي معانا وهنقف عليه هنرقق وهي طبيعة مرققة لأنها مكسورة فعند الوصل وعند الوقف هنرقق الكوافر واسألوا واسألوا كلها مرققة ما أنفقتم خدناها وليسألوا برضو خدناها ما أنفقوا اوعى تنسى الغنة أنفقوا ذلكم طبعا الذال في نهايتها أو بعدها ألف أهو عشان تقول ذلكم واللام أرجوك تاخد بالك إنها مرققة ومكسورة اهي وتكون أكثر رقة احنا قلنا قبل كده إذا كانت مكسورة ذلي ذلكم حكم الله طبعا ما دام الميم مضمومة أو أي حرف مضموم أو مفتوح وبعده لفظ الجلالة بنفخم لفظ الجلالة حكم الله يحكم شوف شوف الحق هنا مرخخة ازاي يحكم إذا وقفت سكن إنما هنوصل الميم مضمومة يحكم بينكم وكل الكلمة مرققة والله عليم أنا قلت لك الواو بتاعت لفظ الجلالة ما تقولش والله واو أنا بذكرك والله عليم حكيم إذا لقيت تنوين في القرآن وبعده حاء زي دي الحاء دي من حروف الإظهار هم ست حروف حروف الإظهار من ضمنهم الحاء دي يبقى ما تغنش عليم حكيم ما تقولش عليم لا عليم حكيم وإن فاتكم أدي نون بدون تشكيل محتاجة غنة الف من حروف الإخفاء هنا حذف وغن وإن فاتكم شيء شيء إذا وقفت هتوصل ولازم توصل شيء من تنوين وبعده ميم والميم من حروف الإدغام هنا بقى محتاجة غنة برضه شيء من أزواجكم النون بتاعت من إظهار نظهرها ليه الألف أو الهمزة زي الحاء من حروف الإظهار من أزواجكم إلى الكفار خدناها فعاقبتم ما تقوليش فعاقبتم فعا هتقول إيه فعا زي ما تقول فعال شوف فعال لما يريد دي فعا قابلتم والباء رققها فآتوا الذين خد بالك انا لغيت الواو لانها ساكنه واللام ساكنه بتاعت الذين وقلت ايه فآتوا الذين لكن اذا وقفت اقول ايه فآتوا تثبت الايه الواو دي الذين طلع لسانك في الذال ذهبت برضه طلع لسانك هنا ازواجهم رقق مثل إذا وقفت بين أنت واقف على أنهي حرف شوف أنا قلت إيه مثل إنما ما قلقلتش ما قلتش مثل لا لا مثل علشان أبايا أعرف أنا واقف على إيه مثل ما أنفقوا عندك مد وبعدين غنة واتقوا الله هنا ناس كتير جدا تقول لك واتقوا الله وطا يا سيدي وتاه الأول قول وتاه واتقوا الله والواو هنا بلغيها برضو علشان ساكنة واللام بتاعت لفظ الجلالة ساكنة لكن تثبت إذا وقفت تقول واتقوا ده وقف تعليمي واتقوا الله أنا قلت لك الهاء الهاء بتاعت لفظ الجلالة ترقق دائما واتقوا الله الذي الذي إذا وصلنا هنمد أربع حركات عشان بعد المد همس الذي أنتم ودينون محتاجة غنة علشان التاء من حروف الإخفاء هنا وبعدين ميم بعدها به بيحصل لها إخفاء ما تضمش هنا شفايفك أنتم به به إذا وقفت وإذا وصلت عندك الياء أهي عشان تمدها حركتين به مؤمنون وتعالوا نحفظ اللي خدناه ده يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون عندنا بقى الآية رقم 12 و13 ودي نهاية السورة تعالوا نعرف معاني الآية دي يا أيها النبي خطاب للرسول تشريفا له ويقال إن الآية نزلت يوم فتح مكة ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء وأمر عمر أن يأخذ البيعة منهن واحدة واحدة وكان يأخذها بنفس الشروط المذكورة وهي أن لا يشركن بالله شيئا فلا يتخذن إلها سواه ولا يسرقن أي شيء كبر أو صغر ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وهو وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف الفقر كما كان ذلك في الجاهلية وحرمه الإسلام على الأمهات والآباء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن الولد اللقيط تلصقه الزوجة بزوجها وليس ابنها إذ لم تحمله في بطنها ولا ولدت وكنا يصنعن ذلك في الجاهلية خشية الطلاق ولا يعصينك في معروف تأمر به من الأشياء الحسنة أو تنهي عنه من الأشياء القبيحة فإذا بايعنك على ذلك كله فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم واسع الغفران والرحمة ويخاطب الله المؤمنين قائلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قيل هم اليهود قيل هم اليهود وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم فلا توالوهم وقيل بل الآية في اليهود وحدهم لتكرر ذلك غضب, غضب الله عليهم في القرآن كما في سورتي المائدة والمجادلة قد يئسوا من الآخرة أي من ثوابها ونعيمها كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله تعالوا نشوف الأحكام في الأيتين دول يا أيها النبي خد بالك ما قلش يا أيها النبي أبدا قراءة خاطئة وأنا عايز أقول لك إن الحروف المشددة لابد إنك تظهر إن الحرف ده مشدد عارف الفاتحة اللي احنا بنقراها في صلاتنا دي بدون بسم الله الرحمن الرحيم فيها 11 شدة حروف عليها شدة تتكون الحروف دي من 11 حرف إذا خطأت في واحد بس بطلت الصلاة شوف بقى قد إيه ما هو ربنا بيقول لك إيه يعني لازم الأول تقرأ قرآن سليم وبعدين تصلي الذين يتلون كتاب الله ها وأقاموا الصلاة الله يعني الاول مش الصلاه لا الاول تتعلم ازاي تقرا قران اهتم ب- بقراءه القران ارجوك فما تقولش بقى يا ايها الذين يا ايها النبي لا يا ايها النبي فالنون لازم نغنى اذا طلع لسانك في الذال احنا قلنا ثلاث حروف ايه هم الثلاث حروف دول اقول لك على كلمه عمرك ما تنسى الحروف دي ظلم ثعبان ذبابة شوف ظلم ثو ثعبان ذو ذبابة يبقى الثلاث حروف دول اللي بنطلع لساننا فيهم في القرآن ولا بد إذا جاءك أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف لازم تمد المؤمنات طبعا انت خدت المؤمنات ها ال- النون مع في نهايتها الالف اهي يبايعنك شوف شوف العين بتبعبع ازاي يبايعنك اذا وقفت سكن اي حرف تقف عليه انما هنا الكاف مفتوحه يبايعنك على على كلها مرققة وهنمد أربع حركات علشان بعد المد همز على أن لا يشركني أقول لك برضو قاعدة هنا في نون عندك أهي اسقط النون دي من النطق وكأنها غير موجودة طالما إن بعدها لام تلاقي نون ساكنة بدون تشكيل بعدها لام الغيها من النطق وتقول ألا شوف ألا يشركني وطبعا النون سكنها لكن هنوصل افتح النون لا يشركنا بالله ما دام بالله البه مكسوره يبقى لفظ الجلاله هنا مرقب شيئا شوف الحروف دي يا ريتك تتعلم منها شوف الشين شا شيئا شيئا تمدها ألف عند الوقت طب وعند الوصل لا ده بعدها واو والواو من حروف الإدغام شيئا ولا ولا مرققة يسرقن شوف هنا القاف هنقلقلها كل قاف في القرآن ما دام عليها سكون قلقلها وإذا وقفت عليها قلقلها برضه ولا يزنين كل الكلمة مرققة ولا يقتل ادي القاف اللي بقول لك عليها قلقلها لأنها عليها السكون أولادهن مش أنا بقول لك إذا وقفت على النون لازم تغنها غنها يبقى زي ما غنيتها أنا كده ولا يأتين أنا ما غنيتش النون دي ليه؟ عشان دي مش ما عليهاش شد. دي دي مكسوره بس او مفتوحه ولا ياتينا ببهتان ببهتان يفت- عندك كسرتين وبعد الكسرتين حرف الياء والياء من حروف الادغام هنا في غنه ببهتان يفترينه شوف الوقف عار- عارف لما توصل مدها حركتين يفترينه بين ليه عندك بعد الهاء دي إيه؟ واو صغيره اهي ايوه اللي تحت الهاء دي يفترينه بين ايديهن لازم ادي النون اهي وارجلهن شوف شوف الغنه ازاي ولا يعصينك ما تقولش يعصينك يع لا يع إيه؟ في حاجة في القرآن اسمها يع يا راجل يا راجل يعصي وما تطلعش الصاد سين وتقول يعصينك لا يعصي زي عين الصيرة كده شوف الصاد المكسورة يعصينك في معروف بعبع كده العين في مع ما تقولش معروف معروف لا وقلنا ليه في معروف مع علشان الراء هي المفخمة لا رقق الميم ورقق العين في معروف فبايعهن اله اظهرها والنون غنها واستغفر لهن شوف برضو شوف شوف اللي ما وقفت وعند الوصل برضو هغن النون واستغفر لهن الله لكن ما اقولش واستغفر لهن الله لهن يا ر... يا راجل بقول لك النون هنا دائما مرققه يا راجل هي جنب لفظ الجلاله انت مالك ومال اللفظ ده رقق الاول النون وبعدين فخم لفظ الجلاله وبرضه دي برضه ما تقولش ان الله ان ان ان الله اله بقى رققها غفور رحيم انا قلت لك قبل كده ما دام عندك تنوين زي ده غفور وبعد راء ما تغنش العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنه غفور رحيم يا ايها خدناه يا ايها الذين الغي طبعا المد عشان انت عرفت انه ساكن الذين انت خدتها امنوا خدناها لا تتولوا شوف اتنين تاء تاء تاء لا تتولوا وكل الحروف مرققة وخد بالك من اللام مشددة اتكينا عليها لا الأولى شوف لا لا تتولوا شوف قوما أنا قلت لك إذا كان في فتحتين على حرف زي ده بيدوك ألف كاملة إلا إذا جت تاء مربوطة تديك هي إنما أي حرف يديك ألف كاملا شوف قوما لكن عند الوصل إيه عند الوصل بعدها غين الغين من حروف الإظهار مش هغن أقول قوما غضب ما أقولش قوما غ... لا قوما غضب هنا الضاد مكسورة حاول أنك لازم تكسرها غضب الله هنا برضو الباء ما تقولش غضب الله با بالله لا غضب با الباء يا سيدي الباء في القرآن ادخلوا عليهم الباب مش ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب غضب الله عليهم عليهم كلها مرققة قد ما دام دل عليها سكون لازم تقلقلها عند الوصل وعند الوقف قد يئسوا شوف يائي يائي يئسوا من الآخرة ما تقولش من الآخرة ها الخاف في آخر درجات التفخيم لكن الراء هنا مفخمة شوف من الآخرة من الآخرة كما يئس كل الكلمة مرققة الكفار ما انت خدتها يا راجل تقول لي الكفار برضه تاني الكفار من من ايه بقى اصحاب القبور اصحاب اه اصحاب هترقق الهمزه وهترقق الحاء والمد كمان بتاع الحاء اصحاب القبور تعالوا بقى نحفظ اخر ايتين في سوره الممتحنه نقرا مع بعض يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور تعالوا بقى معنا مع السورة المباركة سورة الصف هنحفظ ابتداء من الآية رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة آيات صغيرة علشان نقدر نستوعبها ونقدر نحفظها بسرعة تعالوا الأول نشوف المعاني ذكرنا في سورة الحشر أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله إما باللسان كما في الإنسان وإما بدلالة الحال وشهادته كما في الجمادات والطير والحيوانات وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب الحكيم الذي يفعل كل شيء بمنتهى الحكمة يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لما تقولون ما لا تفعلون من الخير والمعروف وهو استنكار لإخلافهم الوعد بما يفعلونه منهما كبر مقتا أي عظم بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وتخلف الوعد به وقيل نزلت الآيتان في المنافقين تهكما بإيمانهم الكاذب وقيل نزلت في قوم كرهوا الجهاد وكانوا يظهرون الحماسة له إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أعداءه صفا صافين أنفسهم أو مصفوفين كأنهم بنيان مرصوص محكم تعالوا مع بعض نقرأ الآيات ونشوف الأحكام اللي فيها علشان نعرف نقرأ قراءة سليمة صحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد بالك في ناس تيجي تقول إيه أعوذ آه أعوذ شوف آه لا أعوذ زي ما تقول أعود ها أعود إليه أعود بالله بالله من الشيء شوف من مش ما تقولش من الشيء من الشيطان لا من الشيء طان طان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح شوف شوف البه عليها الشد ايه عارف لو ما شدتش البه تتغير المعنى خالص تقول سبحه سبح يعني واحد عام كده لا شفت شوف الفرق بقى سبح سبح لله اللام هنا مكسورة فلفظ الجلالة هنا مرقق ما في السماوات واخد بالك ما في السماوات بلغ الياء لأنها ساكنة يعني إيه ساكنة الحرف اللي بدون تشكيل بيبقى ساكن سميه حرف ساكن أو عليه سكون هنا الياء بدون تشكيل فسمي حرف ساكن ما في السماوات وكل السماوات هنا شوف تنكتب بالواو ها بدون ألف والميم بدون ألف وفيه ألف صغيرة عند الميم وعند الواو السماوات والمدود قد بعض وما في الأرض برضه بتلغى الياء لكن هنا في ناس تيجي تقول لك ايه وما في الأرض وما في الأرض اه يا راجل زي ما تقول الآن تقول إيه الآن ولا الآن الآن هنا الأرض وهو إذا وقفت احنا بنتعلم الوقوف يبقى بسكن الواو إنما حوصل لازم توصل وهو العزيز ما تقولش وهو العزيز وهو وهو العزيز وكل الكلمة مرققة الحكيم برضو الكلمة مرققة يا أيها الذين طبعا احنا خدنا الحاجات دي آمنوا خدناها برضو لم إذا وقفت شفت ده وقف اضطراري أو تعليمي لم ليه بسكن بسكن الحرف اللي معايا مش مشكلة إنما حوصل ده مفتوح بقى الميم مفتوحة لما تقولون هنا بقى ما أقولش لما تقولون طا عندي تاء مش طا هقول لما تاء لما تقول وما تقولش لما وتحط لها ألف من عندك لا ولذلك أنا وقفت عليه وقلت لك لم هوصل لما تقولون ما لا تفعلون شوف المدود قد بعض ازاي وتفعلون كلها مرقبة كبر هنا ناس كتير تيجي تقول لك كبر كبر كا يا راجل يا راجل الكاف وكفى بالله حسيبا هتقول ايه وكفى ولا وكفى هنا الكاف بتاعة القرآن كله كا هنقول كا بو را الراء هي المفخمة وبرضه ما نقولش مقتا ما انا قلت لك الميم في القرآن ما هي جاية جنب قاف فرق مقتا وقلت لك الفتحتين بيدوك ألف كاملة مقتا عند الوقف إنما عند الوصل دي عين العين من حروف الإظهار ما تغنش مقتا عند ما تقولش مقتا لا مقتا عند هنا بقى في غنة النون اللي بدون تشكيل لكن الدال هنا مرققة جت جنب لفظ الجلالة رقق الدال ولذلك إذا وقفت هتقف تقول عند شوف رؤية زي إنما أوصل هتقول عند الله عند ضا هتحولها للضاد يا راجل قول لي عند عند الله أن تقولوا خدنا برضه ما تقولش طاط ما لا تفعلون خدنا إن الله ما تقوليش بقى إن الله إن إن الله ها اله بتاعت لفظ الجلالة أرجوك رققها إن الله ها يحب إذا وقفت والقلقلة أبين ليه الباء مشددة يحب لكن هنا هنوصل ولازم توصل يحب الذين طلع لسانك في الذال يقاتلون التاء لازم تاخد بالك انها مكسورة وطلعها رقيقة يقاتل يقاتلون في سبيله كل الكلمة مرققة إذا وقفت هتقول في سبيله بدون مد إذا وصلت تقول في سبيله صفا وعندك الياء الصغيرة بعد الهادي صفا ما تقولش صفا صفا لا صاف مفخمة وبعدين بقى الفاء مع المد بتاعها صفا وبرضه في نهايتها ألف عند الوقف لكن عند الوصل إيه بقى لا يبقى في غنة الكاف من حروف الإخفاء مع الغنة هنا صفا كأنهم وشوف اله لازم تبان لأنها أصلها ضعيفة كأنهم وعندك ميم بعدها باء كل ميم بعدها باء بدون تشكيل زي دي بيحصل إخفاء ما تقفلش شفايفك فيها اعمل فين فرق في الشفايف كأنهم بو شوف مش كأنهم لا كأنهم بنيان بنيان رقق الياء اللي بعدها الألف ومديها لي حركتين ألف كاملة بنيان هتقول لي إيه بقى مرصوص بنيان مرصوص ما ما انت خدت الميم هتقول لي بقى ترجع تاني تقول لي مرصوص لا بنيان ما مرصوص والصاد دي مفخمة ودي برضه مفخمة والمدود بقى المد حركتين مرصوص تعالوا نحفظ بقى الآيتين الثلاثة دول بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نبدأ بقى نحفظ آيتين كمان هنحفظ الآية رقم خمسة والآية رقم ستة وتعالوا نعرف المعاني والله يضرب مثلا للرسول والمؤمنين بإيذاء اليهود لموسى وهم يعلمون أن الله أرسله إليهم لهداهم وقد تكرر إيذاؤهم له بعبادتهم العجل ولما أمرهم بدخول الأرض المقدسة كما أمر الله قالوا له كما في سورة المائدة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ويقول الله فلما زاغوا أي مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم عن الهدى والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة محاولا أن يستميل قلوبهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم أحمد بالبينات أي بالمعجزات وفي مقدمتها القرآن قالوا أي المشركون هذا سحر مبين خلاص عرفنا المعاني تعالوا نشوف الأحكام في الأيتين دول وإذ قال موسى طلع لسانك طبعا في الذال واحنا قلنا كتير الكلام ده قال رقق بقى اللام دي ما تقولش قال م- قال لا قال القاف والالف فخم موسى موسى هنمد ال- السين دي المد بتاعها حركتين موسى لقومه لقومه رقق اللام ها و- لقومه إذا وصلت علشان في ياء صغيرة هنا لقومه ما نقولش بقى يا قوم يا قوم لا يا يا يا قوم لم تؤذونني طلع بقى لسانك في الدال طبعا ما ما انت عارف بقى وقد تعلمون خد بالك انا قلت ايه وقد تعلمون انا دخلت الدال في التاء ادغام لما تلاقي حرف بدون تشكيل بيدغم في اللي بعده لكن اذا وقفت تقول ايه وقد وهنقلقل انما عند الوصل هتلاقي الدال دي بدون تشكيل لا فتحه ولا ضمه ولا كم ولا اي حاجه بتخش في التاء وقد تعلمون اني اوعى تنسى النون تغن اني رسول شوف السين هنا ما تقولش رسول رسول صو بتحول لي يا راجل ال- السين الرؤياء الصم رسول رسول الله ورقق اللام اللي جنب لفظ الجلال بتاعت رسول شوف رسول الله إليكم إليكم كلها مرققة فلما أنا قلت لك كل ميم لازم تغني ما ده معناها الشد فلما زاغوا الزين هنا مرققة و- و- وفي عموم القرآن زاغوا هتمد أربع حركات عند الوصل علشان بعد المد ده الهمزة زاغوا أزاغا شوف إذا وقفت أزاغ إنما عند الوصل الع- الغين مفتوح أزاغ الله قلوبهم شوف بهم البه رققها قلوبهم وقلت لك ما تقولش والله و و والله لا يهدي اوعى تقف لهنا وتقول لي نفسي خلص اقول لك معقول والله لا يهدي وتقف لا ده مش وقف قول والله لا يهدي القوم الفاسقين هنا لا يهدي الياء هنا المرسومة بلغيها كأنها غير موجودة لأنها ساكنة وأنا قلت لك الحرف الساكن بيكون بدون تشكيل وبعدين اللام بتاعت القوم ساكنة يبقى بلغ الياء لا يهدي القوم ورقق لي اللام ما تقولش القوم ال ال القوم الفاسقين والف بالمد بتاعها ايوه الالف اللي قدامك دي دي هترققها بالمد الفاسقين والسين طبعا مرققة وإذ قال عيسى وإذ قال رقاء لله اللي جنب الحرف المفخم ده قال عيسى بن مريم برضه لغينا الياء بتاعت عيسى لأنها ساكنة والباء ساكنة شوف عيسى بن وقلنا إيه لازم هنقلقل الباء لأنها ساكنة شوف عليها سكون اهي عيسى بن مريم في ناس كتير تقول لك مريم وده خطأ وناس تانية تقول لك مريم وده خطأ هنا هنفخم الراء مريم مريم يا بني تمد أربع حركات عند الوصل لكن إذا وقفت تقول إيه يا بني إسرائيل أهو ده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف ليه المد والهمزة في كلمة واحدة لما يبقى المد والهمزة في كلمة واحدة لازم تمد هذا المد أربع حركات عند الوصل أو عند الوقف إسرائيل إني هنا النون برضو إني رسول خدناه رسول الله إليكم إليكم مرققة هنا بقى في ناس تيجي تقول إيه مصدقة مصدي ضي يا راجل ضي ضي ولا دي تقول لي إن الدين عند الله الإسلام ولا إن إيه الضينة إن الدين مصدقا مصدقا لما عندك التنوين وبعده لام مفيش غنة بقى ليه ما هو ادغام بغنة بقى كل تنوين بعده لام ما تغنش مصدقا لما بين يدي شوف سكنت الياء ازاي وحوصل الياء هنا مشددة بين يدي من شوف يدي من التوراة هنا ما نقولش من الط من الطو من الطا من الدو زي ما تقول في التو واللحظة من التو راه الراجل مفخمة ومبشرا هنا المفروض كان يبقى فيه فتحتين ومبشرا لكن ده تنوينه بعده باء قال لك لو سمحت هنا بقى هنقلب هنا نقلب التنوين إلى ميم ورسم لي ميم بدل الفتحة اللي شالها شايفها أنت طبعا وبيقول لي هنا بعد لما تقلب الميم اخفيها وغنها يبقى العلماء بيقولوا إيه إقلاب مع الإخفاء مع الغنة فما أقفلش شفايفي ومبشرا برسول رسول خدناه يأتي كلها مرققة من بعد نفس الحكم بس ده تنوين وده نون ساكنة شوف رسم لي برضو فوق النون ميم لا بيقول لي اقلب النون لميم وفيها برضو غناء عشان الباء من بعد من بعد اسمه لغيت الياء لأن السين ساكنة شوف من بعد اسمه كأن عندي ده البس مكسورة إنما الياء تثبت إذا وقفت أو من بعد من بعد اسمه أحمد حمد أربع حركات ورسم لي واو صغيرة وفوقها شرطة عريضة بيقول لي علشان بعد المد ده في همزة بتاعت أحمد دي إنما إذا وقفت أقول من بعد اسمه شوف من بعد اسمه إذا وقفت حوصل اسمه أحمد أحمد بقلقل الإداء فلما جاءهم الميم اهي لازم أغنها جاءهم أنا بقول لك المد الواجب أهو بقى زي إسرائيل أو دي جاءهم وبرضو الميم اللي بعدها به يحصل إخفاء بغنة بدل إقلاب يبقى هنا نكتفي بقى هي مقلوبة جاهزة اهي الميم اهي بعدها الباء إخفاء بغنة جاءهم بالبينات هنا بقى ما ضمش برضه شفايف أمال أضمها إمتى إذا وقفت جاءهم جاءهم بالبينات بالبينات خدناها طبعا قالوا رقق قوي اللام دي قالوا مش قالوا لو لا قالوا هذا هذا بعد اله مد ها وذا مدود قد بعض سحر انا رققت الراء ليه ما دام الراء يسبقها حرف مفتوح او مضموم عند الوقف فقم طب ده ساكن ساكن اشوف اللي قبله بقى اذا كان مكسور ارقق مفتوح او مضموم افخم هنا مكسور عند الوقف اقول ايه سحر انما عند الوصل لا دي مضمومه بقى مفخمه سحر مبين وبعدين عندي تنوين وبعدين ميم والميم من حروف الادغام سحر مبين تعالوا بقى نحفظ مع بعض ونصلي بالايات اللي بنحفظها دي عشان ما ننساهاش ونعمل لنفسنا ورد نقرا فيه دايما علشان ما ننساش القران وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته